ربه الرحمن ولك امتلى القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما ربنا يسر لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واجعلنا من عبادك السعداء الفائزين المقبولين آمين أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يجعلنا من عباده المتقين مرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى التعوذات النبوية المباركة هذا موضوع أردت أن أتناوله مع حضراتكم بالشرح والتفصيل على مدار هذا الشهر الفضيل وهو موضوع بحق غاب عن كثير من المسلمين وهم في أشد الحاجة إليه والعجيب أن الإنسان حين يكون في حاجة شديدة إلى شيء ما فإنه يحرص على تحقيقها والحصول عليها أما أن يكون في حاجة شديدة إلى هذا الشيء ثم يزهد فيه أو ينساه إن هذا لهو العجب العاجب التعوذات النبوية المباركة من منا لا يطلب الحماية لنفسه أو لأهله أو لولده الحماية الظاهرة والحماية الباطنة من منا أيها الإخوة الفضلاء لا يريد أن يؤمن مستقبله أو مستقبل أولاده أو مستقبل زوجته كلنا تصبو نفسه إلى أن يعيش هانئا مطمئن القلب مستريح الضمير هادئ البال صالح الحال التعوذات النبوية بإذن الله تعالى تكفيك ذلك كله بل قولوا لي بالله عليكم من منا لم يمر بضائقة أو تنزل به مصيبة من منا لا يعاني من الغنى أو الفقر من منا لا يعاني من الصحة أو المرض من منا لا يعاني من الشباب أو الكهولة أو الشيخوخة من منا لا يعاني في داخلة نفسه في قلبه في سمعه في بصره في فرجه من منا لا يعاني على مستوى الفرد والأسرة والجماعة في السفر في الحضر في السراء والضراء أحوال تمر بنا جميعا كل يوم هو في شأن سبحانه سبحانه يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع من فضل الله تعالى علينا ورحمت ورحمته بنا أن جعلنا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه ما من باب خير إلا ودلنا عليه وما من باب شر إلا وحذرنا منه واستمع لقول الله تعالى هذه الآيات تدور التعوذات النبوية في فلكها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن علمنا تعوذات نتعوذ بها فتعوذات النبي عليه الصلاة والسلام أمان ووقاية تحصين وكفاية أمان ووقاية وتحصين وكفاية من الشهوات المحرمة ومن الشبهات المضلة ومن الفتن التي تزيغ الناس ومن الإغراءات ومن الإغواءات ومن الوساوس ومن المصائب ومن البلايا ومن كل شيء يضر الإنسان التعوذات النبوية كذلك أيها الإخوة الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح رواه الإمام مسلم ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم فالتعوذات النبوية بمثابة التحذير ما هو الدعاء حاجتين طلب نفع أو دفع ضر لما تقول اللهم اغفر لي اللهم اقض ديني اللهم وسع رزقي اللهم بارك لي في مالي اللهم بارك لي في زوجي وولدي ده طلب نفع لما تقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المال من فتنة الغنى من فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من كل فتنة مضلة اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري إلى آخر ما سنتعرف عليه ده دفع ضر فاحنا هنعيش مع هذا الجانب ليه؟ زماننا هذا فيه فتن كثيرة ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ليه؟ تغيير سريع ليه؟ بقى العيشة معايا مؤمن والفجر كافر أو الفجر مؤمن والمغرب كافر هو هو الشخص تغير سريع ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا العرض يعني الشيء العارض يا ريته كان يدوم حتى ده شيء بيزول بسرعة ففي ناس كتير بتتخطف بتتخطف آه قلوبها بتتخطف بتتسرق منها أنفسها نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا ك... اتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم فأنت تتعوذ بالله عز وجل ألا تقع في شر نفسك التعوذات النبوية المباركة تأمين لك من شر نفسك كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن فالتعوذات النبوية هي حصننا ولا ينبغي أن نغفل عنها فما معنى التعوذات النبوية؟ التعوذ والتعاويذ والمعاذة والمعاذ أي حاجة بقى من مشتقات هذه الكلمة وتصريفها تدور حول المعاني التالية يعني إيه أعوذ بالله أو يعني إيه الاستعاذة أو يعني إيه التعوذ وإحنا بنسيبها للنبي عليه الصلاة والسلام التعوذات النبوية لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمها لنا فهي منسوبة إليه يعني إيه التعوذ بقى أو المعاذة أو الاستعاذة التعوذ معناه الحماية الاعتصام الاستجارة طلب التحصين الاحتماء يبقى لما تقول أعوذ بالله من كذا يبقى ألتجئ إلى الله وأعتصم به وأحتمي به وأستجير به وأتحصن به من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من هذه الفتن معصوم من فتنة السمع وفتنة البصر وفتنة القلب معصوم من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال معصوم من فتنة الغنى وفتنة الفقر إلى آخر ما سنذكره فلما كان يقول ذلك كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة الممات وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن طب هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منها اسأل نفسك كده إذا كان معصوم منها محفوظ منها لا يوصف ولن يوصف ولم يوصف ببخل ولا بجبن ولا بهم ولا ولا ولا, ولا فلما يستعيذ ليعلمنا نحن إذا كنت أنا المعصوم كأنه يقول ذلك إذا كنت أنا المعصوم كأنه يقول لنا فعليكم أن تشتدوا وتجدوا في طلب الحماية ده أنا المحمي بطلب أن ربنا يحميني طب أنتوا بقى يا اللي عرضة تروحوا شمال ويمين وفتنة تاخدكم هنا أو هنا يبيع دينه بعرض من الدنيا مقابل 2 جنيه ولا واحدة حلوة فيبقى احنا مطالبين في زماننا ده بالاستعاذة ومهمة والله في زماننا لأن الفتن جوه البيوت فتنة ده بال remote control ممكن الواحد هو على المخدة يشد ال remote control يدير يلاقي قناة يرى امرأة عاهرة أو امرأة فاجرة في العهر كليب اللي بيسموه الفيديو كليب اسمه العهر كليب والرذيلة كليب والزنا كليب والفجور كليب والفسوق كليب يرى تلك المرأة تخطف بصره يضل ويزل والله بنرى العجب امرأة في الستين من عمرها وزوجها عنده سبعين سنة اشتكت إلي عبر سماعة الهاتف وزوجها على الخط الآخر معا تقول إن زوجي ابن السبعين يتتبع البنات من خلال التليفونات ويوعدهن بالليل وبالنهار ويريد من امرأته ذات الستين أن تجلس معه لتتابع قنوات الزنا كليب والفجور كليب والفسوق كليب تقول لي وأنا بنام بدري بعد العشاء عشان أصحى أصلي الفجر وهو عايزني أسهر يقول لي عم الشيخ أنا راجل وعايز حقي واعذرني برضه أنا بيجري في دم الشهوة يا عم ده أنت حيالله خلاص 70 سنة يعني في المسألة الافتراضية النهائية أعمار أمتي ما بين الستين إلى 70 اتفتن الراجل وعنده 70 ما بالك بالشاب اللي عنده 30 وعنده 20 محتاجين ان حد يحمينا لا حامي لك إلا الله لا كافي لك إلا الله لا محصن لك إلا الله لا مجير لك إلا الله هو ده دور التعوذات النبوية اللي معانا تيجي تديني ودنك بس مش لوحدها وقلبك معاها يعني تسمع وتطيع سمعنا وأطعنا آه لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هنسمع بقى للقرآن الكريم بيعوذنا بمجموعة من التعوذات صدرت على ألسنة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وهنسمع مجموعة كبيرة جدا من التعوذات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمها لنا يعني ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مما يخافه الإنسان أو يحذره إلا وعلمك شيئا تقوله يعني مديك بطاقة لو أنت خايف من الفقر خد الدعاء ده قوله لو أنت خايف من الغنى ما هو الغنى يخوف خد الدعاء ده قوله لو أنت خايف من المرض خد التعوذ ده قوله لو خايف من الزوجة أو لو خايفة من زوجك خد التعوذ ده قوله هنعرف تابع معايا بس قبل ما تتابع معايا بالتعوذ ده اه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام الأول كده مش أي واحد هيكتب شيك هيتصرف له من البنك لازم يكون الشيك له ايه رصيد ولو ما كانش فيه رصيد اللي كتب الشيك روح في داهية فأنا بقول لك لما حديك بطاقة فيها تعوذ معين هتحتمي بيه هدية من عند النبي عليه الصلاة والسلام لازم تدينا رصيد ايه الرصيد ده اسمع معايا ما في ناس هتقول لك انا قلت يا عم الشيخ اللي انت قلته مش انت بتقول اللي هيقول التعوذ ده ربنا هيذب عنه الهم انا قلته الهم زي ما هو راكبني اقول له اه معلش انت عندك خلل ده الطبيب عشان يعمل عملية جراحية انت بتروح له يكشف عليك يقول لك عايزين نظبط السكر عايزين نظبط الضغط اعمل لنا التحاليل دي اعمل لنا الاشعه دي تفضل معاه شهر شهرين ثلاثة تروح تعمل تحاليل تانية يقول لك كده نقدر نعمل العملية فمطلوب منك انك تظبط نفسك مع الاستعاذة مطلوب منك ايه عشان التعوذات اللي هنقولها تنفع معاك ده مش كلام بنقوله بس دي عقيدة ده انت لما تقول اعوذ بالله معناها بتقول اللهم انت القوي وأنا الضعيف اللهم أنت القادر وأنا العاجز اللهم أنت الكبير وأنا الصغير اللهم أنت الغني وأنا الفقير اللهم أنت العزيز وأنا الذي يغلب في أحواله فأنت بتوحد الله بالصفات دي كلها وبتعترف بعجزك وضعفك أمام الله عز وجل ليحميك فأنا بقول لك اهو عشان التعوذات دي تنفع معاك من البداية كده اللي أوله شرط آخره نور نفذ اللي جاي ده تقول اللهم إني أعوذ بك من الهم ينجيك من الهم لازم تعمل شروط اللهم إني أعوذ بك من الحزن من الجبن من البخل من غلبة الدين من قهر الرجال مش هيصرف عنك إلا لو نفذت الشروط واللي أوله شرط آخره نور ربنا قال كده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ولا هيجيب كل داعي كده لا هيجاوب كل واحد لا امال بقى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يبقى تستجيب لله يجيب دعاك يبقى تعبد الله توفي بعهد الله يعيذك ويحميك أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده يبقى ربنا يكفي عباده يكفي عباده الصالحين شوف بقى الحديث يقول إيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يبقى ربنا بيدافع عن أوليائه بيحارب اللي يحارب أوليائه طب أنا عايز أبقى من أوليائك يا رب سكتها واضحة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يبقى كل مؤمن تقي هو لله ولي طب إزاي أبقى تقي عشان أبقى ولي يقول لك بقى اللي جاي ده وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه اسمع بقى اللي جاية ولئن استعاذ بي لأعيذنه كررها مرة كده تانية ولئن استعاذ بي لأعيذنه يقول يا رب أنا أستعيذ بك من شر كذا أحميه على طول أحميه الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا يبقى إذا أنت أقمت الفرائض وواظبت على النوافل وأضف إليها واجتنبت الكبائر ولم تصر على الصغائر تدخل في حماية ربنا سبحانه وتعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فتعال معايا نشوف التعوذات دي حكايتها إيه إحنا محتاجين لها ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم بعض أصحابه بعض صيغ التعوذات كما يعلمهم الصورة من القرآن مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول كان أبي يعلمنا هذا التعوذ من خمس كما يعلمنا السورة من القرآن يعني بيحفظهم التعوذات ده والصيغ ده زي ما يحفظوا سورة كل الله أحد أو سورة البقرة ده تبقى حاجة مهمة أوي لما يحفظهم زي سورة ده طاووس بن كيسان عالم أهل اليمن وتلميذ عبد الله بن عباس لا ابنه صلى مرة ولما سلم قال له يا بني هل تعوذت بالله من أربع بعد أن قرأت التحيات قال لا يا أبي قال أعد صلاتك ده في أربعة لازم تتعوذ منهم هو كان مذهبه كده هنعرفهم في تعويذة الحسن والحسين نعوذ بها أولادنا كل ده نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة كونوا معنا وإلى أن نلقاكم لا تنسوا أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا ونبهنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تلا القرآن يستشفي به متعوذا أو طارضا للجاني فالجأ إلى الله العظيم ونذ به عند الصعاب